السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد في حلقة اليوم هنجتهد إن شاء الله تبارك وتعالى إن احنا نتذكر شيء من اللي احنا قلناه في الركن الأول من أركان الإيمان اتكلمنا في رحلتنا للإيمان علشان نوصل للإيمان الحقيقي يا جماعة احنا محتاجين ان احنا نحقق الإيمان بست حاجات الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر واتكلمنا في الحلقتين الماضيتين عن أول ركن من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى يعني إيه إيمان بالله؟ إيمان بالله يعني إيمان بأربع حاجات طلع إيدك اليمين كده وخليك معايا وركز الإيمان بالله يعني إيمان بأربع حاجات الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى الإيمان بربوبية الله الله تبارك وتعالى هو الرب الخالق الرازق المدبر المالك لهذا الكون وحده دون غيره وكمان بنؤمن أن لله تبارك وتعالى أسماء حسنى وصفات عليا تليق به سبحانه وتعالى الله عز وجل في بيان هذا الأمر قال ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون لو شغلنا قاعدة بما أن إذن يبقى بما أن الله هو الرب الخالق الرازق المدبر المالك لهذا الكون وبما أنه سبحانه وتعالى الموجد لهذا الكون وحده دون غيره إذن لا يعبد إلا الله فالله سبحانه وتعالى هو المألوه المعبود الذي لا يعبد سواه سبحانه وتعالى لا يجوز لنا نحن المسلمين لا يحل ان احنا نعبد غير الله ما ينفعش نصلي لغير الله ما ينفعش نصوم لغير الله ما ينفعش نزكي لغير الله ما ينفعش ان احنا نعمل اي عبادة او نصرف اي عبادة لغير الله يعني ما ينفعش اذبح لغير الله وما ينفعش ان انا انذر لغير الله وما ينفعش ان انا اتوكل على غير الله وما ينفعش ان انا اخاف غير الله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي حياتي حياتي كلها حياتي الاقتصادية حياتي السياسية حياتي الاجتماعية حياتي الشعائرية مشاعري كلها لله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين واتكلمت كمان في الحلقات الماضية عن صفات الله سبحانه وتعالى هفكركم بسرعة ان انا قلت لكم ان صفات الله صفات جلال وصفات كمال صفات لله سبحانه وتعالى بتصفه وحده بالوحدانية زي الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد المالك مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى صفات للجلال بتدل على جلال الله سبحانه وتعالى زي صفة الحكمة وزي الخبير فالله سبحانه وتعالى حكيم خبير يخبر جميع أحوالنا سبحانه وتعالى الله هو الرشيد الذي يرشد أمورنا الله هو الحق سبحانه وتعالى الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن والوارث والباقي والغني والقدوس والشهيد والقريب والحكم والعدل فهو سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض سبحانه جل شأنه تخيل كل هذه الصفات هي صفات جلال تتصف بالله سبحانه وتعالى أيضا من الصفات الإلهية صفات العظمة الله سبحانه وتعالى هو العزيز الله هو الجليل الله هو العظيم هو الحميد هو الجبار هو القوي هو المتين هو القاهر هو القادر هو المقتدر سبحانه وتعالى وأيضا من صفات الله صفات القدرة فالله سبحانه وتعالى هو العليم هو السميع هو البصير هو الحي هو القابض هو الباسط هو الخافض هو الرافع هو المعز هو المذل هو المعطي هو النافع هو الضار سبحانه وتعالى هو المحيي والمميت وهو المقدم والمؤخر وحده لا شريك له برضو من صفات الله تبارك وتعالى التي تدل على مدى القوة صفات الخلق فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده دون غيره البارئ وحده دون غيره المصور الواجد المبدع المبدئ المعيد الباعث الوهاب الفتاح الرزاق المغني المحصي المهيمن الخافض الرقيب سبحانه وتعالى أيضا من صفات ربنا سبحانه وتعالى صفات الرحمة سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى المنان الودود العفو التواب الغفور السلام المؤمن المنعم الرؤوف الشكور الجواد المجيب الواسع الصبور الهادي الحليم اللطيف الوكيل سبحانه وتعالى تخيل أن كل هذه الصفات صفات الجلال وصفات الكمال يتصف بها ربك الحمد لله رب العالمين الحمد لله أن لنا ربا يتصف بكل هذه الصفات طيب لو آمنا بالله تبارك وتعالى حق الإيمان يا سيتنزل على القلب الرضا به سبحانه وتعالى العبد المؤمن لما بيبقى مؤمن إيمان حقيقي مش كده وكده العبد المؤمن ده اخوانا بيوصل لأعلى مراتب الرضا العبد المؤمن بيجاهد نفسه علشان يقترب من الله العبد المؤمن بيحاول ان يكمل أعماله ويجود عباداته علشان يوصل لله علشان يوصل لما يحبه الله سبحانه وتعالى ويحرص على ذلك العبد المؤمن بيجتهد غاية الاجتهاد في الاتيان بمحاب الله سبحانه وتعالى عايز يدخل لربنا من كل باب علشان يفوز بجنات الله ده كان الكلام على الإيمان بالله سبحانه وتعالى النهاردة هنكمل هنتكلم على الركن الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة يعني إيه الإيمان بالملائكة؟ هم مين الملائكة الأول؟ هم الملائكة بنات الله زي ما كانت قريش بتقول لا الله تبارك وتعالى واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس لله لا بنت ولا ولد يبقى الملائكة دول خلق من خلق الله ليسوا بنات لله سبحانه وتعالى وليسوا آه، فوق مستوى الخلق هؤلاء مخلوقون من نور كل شغلتهم عبادة الله وحده التزلف والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى دي كل شغلة الملائكة الملائكة عباد لله سبحانه وتعالى ولهذا قال الله تبارك وتعالى في وصفهم قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال سبحانه وتعالى لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون له الليل والنهار لا يفترون الملائكة منهم من سماه الله تبارك وتعالى في القرآن والسنة الصحيحة ومنهم من ذكر إجمالا وانت كراجل مسلم مأمور أمرا جازما ان انت تؤمن بالملائكة على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل يجب ان انت تؤمن بملائكة الله سبحانه وتعالى نؤمن في الإيمان بالملائكة بنؤمن بأربعة أمور أول حاجة أن نؤمن بوجود الملائكة الملائكة موجودون حقيقة مش خيال والله بعض الناس كانوا بيكتبوا بعض الكتب ويقولوا الملائكة دي يعني إيه حاجة خيال لا نحن المسلمين نؤمن أن الملائكة موجودون حقيقة اثنين نؤمن بمن علمنا الوحي الشريف كتابا وسنة أسماءهم يعني في بعض الملائكة ذكرت أسماؤها في القرآن والسنة الصحيحة زي مين؟ زي جبريل زي ميكائيل زي إسرافيل زي ملك الموت زي الحفظة وزي الكرام الكاتبين زي حملة العرش واخد بالك انت ازاي زي الملائكة السياحين زي الملائكة المسبحين زي الملائكة الذين يطوفون يلتمسون أماكن الذكر زي رضوان خازن الجنة وزي مالك خازن النار واخد بالك انت ازاي ايوه يبقى انت بتؤمن بالملائكة زي ما ورد ذكرهم في كتاب الله تبارك وتعالى وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثالث حاجة أن تؤمن بأعمال الملائكة وصفات الملائكة أما الإيمان بأعمال الملائكة ودي نقطة مهمة جدا ده الركن الثالث في أركان الإيمان بالملائكة أن تؤمن بوظائف الملائكة يعني مثال مثلا وظيفة سيدنا جبريل إيه؟ أنه أمين الله على الوحي الوحي اللي كان بينزل من السماء للأنبياء أو للمرسلين سيدنا جبريل عليه السلام هو اللي كان بيقوم بإيه؟ بالدور ده طيب ميكائيل شغلته إيه؟ موكل بالأمطار طب إسرافيل موكل بالنفخ في الصور ملك الموت وطبعا ده أشهرهم جميعا موكل بإيه؟ بقبض الأرواح طيب حملة العرش دول يحملون العرش ولهم قوة خارقة خلق عظيم سبحان الله العظيم واخد بالك انت ازاي طيب رضوان ده قاعد اه على باب الجنة هو ومن معه من الملائكة في خدمة أهل الجنة طيب وخازن والعياذ بالله اه أو مالك خازن النار ده والعياذ بالله ومعاه تسعة عشر ملكا موكلين بتعذيب المنافقين والكفار والفجار نسأل الله السلامة والعافية يبقى أنت بتؤمن بأن الملائكة دي لها وظائف طيب في ملائكة إحنا ما نعرفهاش بتؤمن بيها بتؤمن بيها بيدخل الملائكة مثلا البيت المعمور بيدخل فوق آه البيت المعمور ده اللي فوق الكعبة بيدخل كل يوم سبعين ألف ملك يطوفوا بالبيت المعمور ويتزلفوا إلى الله وبيتقربوا إلى الله ثم يخرجوا ولا يعودوا مرة أخرى للبيت المعمور نؤمن بده؟ آه نؤمن بده إذا أنت بتؤمن بوظائف وأعمال هؤلاء كذلك وده الركن الرابع من أركان الإيمان بالملائكة أنت تؤمن بأن الملائكة لها صفات يعني مثلا تشوف الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف مثلا جبريل وأنه له ستمائة جناح واخد بالك انت ازاي وأنه كان يتمثل للنبي صلى الله عليه وسلم في أشكال بحيث ان انت تاخد بالك من المسألة دي فانت بتؤمن بده اه أؤمن بكل هذا وأعتقد كل هذا جميل طيب علشان نعرف بقية اه أوصاف الملائكة الملائكة وثمرة الإيمان بالمسألة دي إن شاء الله هنتعرف عليها بعد هذا الفاصل ما تروحوش يمين ولا يسار خليكم معايا إن شاء الله السلام عليكم قبل الفاصل كنت بكلمك على ان لازم وانت بتؤمن بالملائكة تحقق الايمان باربعة حاجات واخد بالك الايمان بوجود الملائكة الايمان بمن سماهم الله تبارك وتعالى من الملائكة جملة وتفصيلا الايمان باوصاف الملائكة الايمان باعمال الملائكة رغم ان الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إلا إنهم لا ينظروا لعبادتهم بعجب ما عندهمش انتفاخ زي بعض العباد من الإنس أبدا الملائكة دائما أبدا يقولون لرب العزة سبحانه وبحمده سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ده هم ما عملوش حاجة أصلا ما عملوش معاصي وذنوب ما عملوش مصايب وبلاوي وكوارث زي بني الإنس ورغم هذا ورغم كل إقبالهم على الله ورغم تزلفهم إلى الله ورغم كل جهودهم في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى ورغم طاعتهم المطلقة لرب العالمين سبحانه وتعالى يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ماذا لو آمنا بالملائكة لما الواحد بيؤمن بالملائكة بيحصل عنده نوع من أنواع التوازن التوازن ده بيخليك تعرف حجمك الطبيعي وحجم غيرك من المخلوقات في هذا الكون انت حجمك الطبيعي بسيط قوي قوي قوي يا أخي حتى لو كنت بتصلي وبتصوم وبتزكي وبتحج وبتغض البصر وبتطلب العلم وبتقرأ القرآن وبتجاهد في سبيل الله و و رغم كل ده انت برضه عبد بسيط قوي قوي قوي وما تقدمه في جنب الله لا يساوي شيء النعم التي أنعم الله بها علي وعليك وعلى جميع الخلق احنا ما عندناش آلية حقيقية للشكر الكلي على هذه النعم ده احنا بنحاول نقترب من الله سبحانه وتعالى وبنحاول نشكره فده بيعمل عندك نوع من أنواع الهدوء النفسي كده والتوازن وتفهم كويس قوي حجمك الطبيعي فما يحصلش عندك نوع من أنواع الغرور غرور التدين ثاني حاجة من ثمرات الإيمان بالملائكة أنك تتعرف على عظمة الله سبحانه وتعالى لأن عظمة المخلوق تدلك من باب أولى على عظمة الخالق الذي خلق هذا المخلوق تالت حاجة هتفيدنا جدا في الباب ده ان انت بتشكر الله تبارك وتعالى على عنايته ببني آدم تخيل لما ربنا سبحانه وتعالى يخلق يخلق ملائكة حفظة الحفظة دول يقوموا بدور حفظ العبد من كوارث كثيرة عشان كده سبحانه وتعالى سمى نفسه اللطيف يلطف بك ودي من مظاهر اللطف أنه أوجد ملائكة حفظة يقوم بحفظك بفضل الله سبحانه وتعالى سبحان الله سبحان الله العظيم أيضا من ثمرات الإيمان بالملائكة أن الملائكة بتحب المؤمنين سبحان الله الملائكة تحب المؤمنين وتستغفر للمؤمنين وتنصر المؤمنين وتقاتل دون المؤمنين وتقاتل من أجل إظهار دين المؤمنين ونصرة المؤمنين الواحد بيتعجب جدا لما يقرأ كثير من الأدلة الشرعية التي تدل كدلالة واضحة على أن الملائكة فعلا تريد الخير للآدميين عكس إبليس إبليس الذي كان من الجن ففسق عن أمر ربه ليه فسق عن أمر ربه؟ لأنه انضم لفريق تمرد تمرد على الله تمرد على رسول الله تمرد على شرع الله بقى سمة التمرد هي السمة الرئيسة فيه ومش تمرد بس ده تمرد وتكبر انه يعترف بخطأه عشان كده انا عايزك تتعلم ان بضدها تتميز الاشياء شوف الملائكة بتعمل ايه شوف تواضع الملائكة شوف خضوع الملائكة لله شوف استسلام الملائكة لدين الله سبحانه وتعالى شوف حب الملائكة لخلق الله سبحانه وتعالى وشوف على النقيض الشيطان الرجيم شوف بيعمل ايه شوف مدى فظعته مدى تمرده مدى كبره مدى بغضه لخلق الله سبحانه وتعالى لدرجة انه اقسم اقسم انه ياخد بايد كل الادميين الى النار بغضا لبني ادم الذي امر بالسجود فسجد بينما هو امر بالسجود فابى واستكبر وكان من الجاهلين الملائكه والايمان بالملائكه بيخلي العبد عنده عمق حقيقي وعنده فهم حقيقي ان في مخلوقات سبقته الى الله سبحانه وتعالى وانه محتاج انه يجتهد علشان يقرب من هذه المخلوقات لما الانسان بيعرف ان في مخلوقات سبقته بسنوات ضوئيه الى الله سبحانه وتعالى بيهدى وبيعرف ان كل حاجه بيقدمها مهما كانت الحاجه دي بسيطه قوي في جنب الله سبحانه وتعالى ما عند الإنسان بعض العلماء تكلموا في هذه المسألة في قضية النفس وطبعا أنواع النفوس فبعض النفوس نفوس ملائكية ودي ثمرة من ثمرات الإيمان بالملائكة بعض النفوس نفوس ملائكية نفوس بتتطلع دائما للقرب من الله بتتطلع دائما أنها تقترب من الله كما يحب الله سبحانه وتعالى وكما يرضى الله سبحانه وتعالى بتتطلع أن تتقرب من الله تبارك وتعالى دي نفوس ملائكية ودايما عندها غلبة للخير على الشر عندها فطرة مستقيمة إنما والعياذ بالله النفوس الشيطانية النفوس الكلبية النفوس البعيدة الناشزة عن الله تبارك وتعالى دائما ما تتطلع إلى معاصي الله ما تتطلع إلى الكبائر وإلى الظفر بالمحرمات شتان شتان بينهما فرق بين النفوس الملائكية وبين النفوس الخبيثة الشيطانية الكلبية التي مثلها كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث الإيمان بالملائكة فرع على الإيمان بالله سبحانه وتعالى عايزين نجتهد إن احنا نتعلم كيف نؤمن بالله وكيف نؤمن بملائكة الله سبحانه وتعالى عندنا واجب زي ما اتفقنا في آخر كل حلقة عندنا واجب عشان نحقق الإيمان بالله الواجب بتاعنا إن احنا هنقرأ كتيب صغير خالص اسمه الإيمان بالله في عصر العلم الإيمان بالله في عصر العلم لوحيد الدين خان وبالنسبة للملائكة هنقرأ كتيب صغير لطيف قوي اسمه عالم الملائكة الأبرار عالم الملائكة الأبرار للدكتور عمر سليمان الأشقر ماشي يا جماعة إن شاء الله نحرص غاية الحرص على قراءة الكتابين دول هيساعدونا جدا جدا جدا في التعرف على الله سبحانه وتعالى وعلى أسماء الله وعلى صفات الله تبارك وتعالى وهنتعرف من خلالهم على إزاي نقوم بحق الإيمان بالله سبحانه وتعالى وإن شاء الله لما نقرأ في عالم الملائكة الأبرار هنعرف أسماء الملائكة أنواع الملائكة وظائف الملائكة بشكل تفصيلي بالأدلة من الوحي الشريف كتابا وسنة نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وجميع المسلمين الإيمان به وحده سبحانه وتعالى ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإيمان بملائكته ونسأل الله تعالى أن يرزقنا اليقين في هذا وأن يثبتنا على هذا اللهم آمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك